الرحمة أمل يهديه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج عيادة الرحمة برنامج البرنامج النهاردة هتكون الحلقة عن الأمراض الأذن الخارجية بعض الأمراض للأذن الخارجية طبعا بمناسبة حلول فصل الصيف فأمراض الأذن الخارجية بتزيد شوية عن أمراض الأذن الوسطى عكس الشتاء اللي هي بتزيد في أمراض الأذن الوسطى أكتر من الأذن الخارجية وخاصة في البلاد الحارة اللي زي مصر فقبل ما نبتدي نتكلم عن الأمراض بتاعة الأذن الخارجية نعرف نبذة بسيطة كده عن تركيب الأذن الخارجية والوظيفة بتاعتها عشان نقدر نفهم الأمراض كويس وبتأثر إزاي ونفهم الأعراض ونفهم العلاج أول حاجة لتركيب الأذن الخارجية الأذن الخارجية بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسية اللي هي صوان الأذن الخارجية وقناة الأذن الخارجية والغشاء الخارجي لطبلة الأذن الصوان الخارجي عبارة عن اللي احنا شايفينه من بره ده عبارة عن هيكل من الغضاريف ولازق عليه جلد من كل ناحية ما عدا الجزء السفلي اللي هو بنسميه شحمة الأذن ده خالي من الغضاريف والجلد لازق عليه من كل ناحية عشان يحميه قناة الأذن الخارجية بتبتدي من صوان الأذن الخارجية وبتستمر لغاية بتمشي للداخل لغاية الغشاء الخارجي لطبلة الودن وطولها في البالغين حوالي 2.5 سنتي زائد انها مبطنة بجلد في الجزء الخارجي جزء منها غضروف والجزء الداخلي عظام وبرضو الجلد لازق على العظام والغضاريف عشان حماية العظام والغضاريف في الجزء الخارجي من قناة الأذن الخارجية بيوجد شعر كثيف وكمان بيحتوي على غدد لإفراز العرق وإفراز الشمع ده في التلت الأخير التلت الخارجي من قناة الأذن الخارجية بتنتهي قناة الأذن الخارجية دي عند الغشاء الخارجي لطبلة الأذن وطبلة الأذن دي هو طبعا الغشاء الرقيق اللي هو بيفصل ما بين الأذن الخارجية والأذن الوسطى ده باختصار تركيبة الأذن الخارجية طبعا عشان نبقى عارفين ان الأذن الخارجية ده عبارة عن جزء من الأذن الأذن عبارة عن ثلاث أجزاء رئيسية عشان ما, ما, ما نتلخبطش الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية احنا في الأذن الخارجية اللي احنا بنشوفها من بره بنشوف بنشوف الصوان الخارجي بتاعها وبنشوف الفتحة اللي هي بتاعت قناة الأذن الخارجية الودن كبيرة من جوه لسه أعضائها كبيرة جدا جوه كتير يعني لكن اللي احنا بنشوفهم أول جزئين من الجزء الخارجي فقط اللي هم اللي هي الأذن الخارجية الجزئين اللي بنشوفهم اللي هو صوان الأذن الخارجية ويدوب الفتحة بتاعة قناة الأذن الخارجية لسه جزء ثالث ما بنشوفوش من بره اللي هو الغشاء الخارجي لطبلة الودن يعني احنا حتى الأذن الخارجية ما بنشوفهاش بالكامل من بره عشان برضو الناس تبقى متخيلة الودن انها مش مجرد بس الصوان اللي شايفينه بره لا او الفتحة دي لا ده لسه جوه حاجات كتير قوي الوظيفة بقى بتاعة الأذن الخارجية دورها إيه في مع الإنسان أو كوظيفة مع الأذن أولا ليها وظيفتين مهمين جدا الوظيفة الأولانية اللي هي حماية أجزاء الأذن سواء الأذن بقية أجزاء الأذن سواء الأذن الوسطى أو الأذن الداخلية إزاي؟ اولا عن طريق الشعر الكثيف اللي في التلت الخارجي الشعر الكثيف ده بيحجز الاتربه والغبار وبعض الحشرات اللي ممكن تخش اغلبها بيحجزها الشعر اللي موجود في قناه الاذن الخارجيه بالاضافه الى ان احنا قلنا ان قناه الاذن الخارجيه الجزء الخارجي منها بيحتوي على غدد بتفرز الشمع والشمع ده بيحتوي على آه، بعض المواد اللي بتقضي على بعض اغلب الميكروبات او بعض الميكروبات لما يكون الافراز بتاعها بطريقه آه، سليمه آه، ده بالنسبه للوظيفه بتاعه حمايه اجزاء الاذن آه، ال- آه، بقيه اجزاء الاذن نيجي على الوظيفه الثانيه اللي هي وظيفه السمع بتلعب دور طبعا الاذن الخارجيه دور مهم جدا في آه، عملية السمع أول حاجة ناخدهم جزء جزء الصوان الخارجي ده بيج- بيجمع الأصوات من كل ناحية هو معمول بالشكل ده عشان ناخد اتصال وبعدين نكمل أهلا يا أم محمد اتفضلي آه، كنت عايزه اسال حضرتك يا دكتور انا معايا طفل عنده آه، سنتين ونص وبيجيله نزيف من مناخيره باستمرار
نسف من الأنف اه تمام آه، انا بياكل كنت كشفت له بطنه اه والدكتور كتب... كشفت بطنه قبل كده اطفال يعني اه والدكتور اداني نقط آه، اسمها افرين بس مش جايبه نتيجه بعينه برضه لا النزيف بلاش مستمر.
النقط دي خالص لانها هتزود النسف مش هتوقفوا س- س- شويه صغيرين وبعد كده هي بتبقى احد اسباب النسف فرجاء ما ما نحطش نقط آه، في آه، آه، الامر هو ال- ال- النسف بيبقى من ناحيه واحده ولا ناحيتين يا أم محمد لا آه، سواء من الناحيتين من ناحيتين طيب آه.
هو بياكل آه، آه، مواد حاجات عليها مواد حافظه كتير زي الشوكولاته الشيبسي البوزو ال- لا العصاير اللي فعلا الشوكولاته ايوه الشوكولاته ماشي الشوكولاته آه.
بياكل فيها كتير لكن الشيبسي والحاجات دي ما بجيبهالوش اه ي- يا ريت نمنع كله بقى الحاجات دي وياكل سلطه خضراء كتير لانه هو عنده ضعف في الشعيرات الدمويه ده اغلب الظن فلازم يتفحص مم.
كويس جدا ولو كان هو مجرد ضعف في الشرايين هيبقى محتاج فقط ال- آم، آه، محتاج ال- آه، ان هو ياكل آه، ي- يقوي الشرايين بادويه آه، و- ب- يعني زي ادويه مجموعه فيتامينات بالاضافه الى انه يمنع الحاجات اللي هي آه، بتضعف الشرايين زي الحاجات اللي قلتها الحاجات اللي عليها مواد حافظه زي الحاجات الحادقه الحراقه المخلله ويبعد كمان عن ال- ال- الحاجات اللي في- فيها روايح نفاذه زي الكلور زي المعطرات بتاعه الجو الحاجات دي البرفانات الجامده اه ايوه ايوه بيحط برفانات فعلا نعم. شكرا يا أم محمد على اتصالك آه، كنا بنتكلم بنتكلم على وظيفة الأذن الخارجية واتكلمنا عن وظيفة بنتكلم عن وظيفة الصوان الخارجي إن هو بيقوم بتجميع الموجات الصوتية من كل اتجاه وبيظبطها ويحاول التركيبة بتاعت بتاعت ال- ال- الصوان آه، ربنا خليها على أساس إنها في- بتجمع ال- الموجات الصوتية أو الصوت يعني وبتوجهه ناحية قناة الأذن ال- آه، الخارجية ده وظيفة الصوان الخارجي مع ال- آه، مع آه، عملية السمع نيجي لقناة الأذن الخارجية بتقوم إنها ب- لما تكون طبعا لازم تكون الطريق بتاعها آه، سالك يعني ما يكونش فيها ما تحتويش على شمع كتير ولا التهابات أو حاجة تسداها وعشان تنقل الصوت من ال- من الصوان وتنقله للغشاء الخارجي ل- أو لطبلة آه، الود يبقى هي بتقوم بتوصيل الصوت من الجزء ده اللي هو اسوان الاذن الخارجيه لغايه تم- تمشي بيه 2.5 سم لغايه ما توصله لغايه طبله الاذن. تيجي الدور بتاع طبله الاذن وظيفتها ايه؟ في الصوت الصوت ده ليه تردد موجات صوتيه ليها تردد آم، التردد او الذبذبات بتاعتها الطبله بتهتز بنفس التردد وبنفس الذبذبات عشان تنقلها بدورها للاذن الوسطى ومنها للاذن آه، الداخليه ومنها لعصب السمع ومنها لمركز السمع عشان يترجم ده في النهايه للصوت اللي احنا بنعرفه كمان ليها دور تاني الطبله انها بت بتشترك في عم- بتشترك مع الاذن الوسطى بقى في تكبير الصوت وتوضيحه عشان يوصل لي ال- لما يوصل لمركز السمع في نهايه المطاف يوصل آه، اعلى ونقدر الشخص يميزه يعني لو لو في مشكله في الاذن الخارجيه هتاثر بدورها من البدايه على مشوار السمع اللي هو مشوار طويل اوله في من بيبتدي من صوان الاذن الخارجيه دي ببساطه وظيفه الاذن الخارجيه طب ناخد اغلب الحاجات اللي إح- يعني اللي احنا بنشوفها كتير والناس بتعاني منها كتير ناخد اتصال ازيك يا ام مريم حاولي اتصلي بينا يا ام مريم آه ناخد الاخت ايمان
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا دكتور انا بيطلع لي دايما حبوب كتيره في ودني وباستمرار ب- بتتاثر باقل باقل مجهود من الميه وباستمرار بتتسد بس مش عارفه ايه السبب وكشفت كتير ودايما ودني حساسه انت عندك كام سنة يا ايمان عندي 20 عندك كام 20 سنة 20 سنة طيب انت بتقولي حبوب في الودن من بره ولا من جوه في قناة الاذن بتبقى من بره اه وبتبقى احيانا في اللي هو الثقب بتاعها اللي في من جوه ده.
الفورم ده امم اللي هو ق- الفتحة بتاعت قناة الاذن الخارجية ايوه اه ده آه بتحسي بالحبوب دي موجودة وبتوجعك بل- لما تحركي لما تيجي تاكلي او تمضغي ايوه بتوجعني باستمرار وباستمرار آه، بحس فيها ان هي بتوجعني فبضطر ان انا المسها اه انت بتلعبي من هواة اللعب ببنسة او ودانة او كده اه احيانا آه، يا ريت نبطل العادة دي واسمعينا اللي هنتكلم على ال- على الموضوع بتاعك بالتفصيل وعلى نعم.
طول. اسمعينا من التلفزيون هنتكلم عن الحالة بتاعتك بالتفصيل كلها وسببها واسبابها وعلاجها ناخد آه، الاستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة لو الله سمحت بقول لحضرتك لو سمحت هقول لحضرتك بس ما تقفلش الخط لما تجيب على اللي يخليه نعم يا فندم ما تقفلش على الخط لما اجيب على- لما تجيب على سؤالي عن اللي يخليه اتفضل انا كان عندي آه، جلوكوما في ال- في العين يعني عندك ايه جلوكوما
عندك ايه جلوكوما في العين اه اتفضل فهسيب لحضرتك رقم في الكنترول فيا ريت حضرتك تحولني على دكتور تاني يعني الصوت مش واضح خالص يا محمد طيب حاول تتصل بينا يا محمد من مكان يكون فيه شبكة أحسن من كده آم، ناخد بعض الحالات المرضية آه، للأذن الخارجية أول حاجة احنا قلنا لتمام وظيفة الأذن الخارجية إنها لازم تكون السكة سالكة بتاعة ال- قناة الأذن الخارجية آه، ما يكونش فيها لا آه، آه، مثلا حاجة سداها لا جسم غريب ولا شمع أو كده أول حاجة بتقابلنا وبنشوفها بنسبة كبيرة جدا وتقريبا يمكن نادر لما تلاقي واحد ما ما ما, حص ما حصلوش الحكاية دي تجمع الشمع شمع الأذن داخل القناة الأذن الخارجية احنا قلنا الشمع بيفرزه نوعين من الغدد نوع بيبقى آه، آه، لازق شوية ونوع بيبقى صلب النوع ال- لو زاد الافرازات النوع الصلب عن النوع اللازق بيتجمع وما يب- وال- وال- آه، والغدد اللي هي المفروض بتصرفه او بتط... مع حركه الفك بتطرده لبره ما بت... ما, بت... ما بتكملش وبيتكون حواليها بقيه الشمع لغايه ما تسد الودن خالص. ال- آه، المريض بيحس بايه؟ بيحس الاول انه السمع بتاع آه، بيقل شويه شويه وبيحس بحكه خفيفه كده في ودنه وان ودنه بدات تتكتم في الاول الكتمه بتروح وتيجي يعني وبالذات لو حرك راس آه، حرك آه، ودنه لفوق او لتحت اسوان الودن بتفتح سنه لثواني وبعدين تقفل تاني لما تتملي خلاص قناه الاذن الخارجيه كلها او القطر كله بالكامل فبتمنع دخول الصوت خالص بنحس الكتمه جامده وف- وهنا بنحس بطنين وممكن لو صوت عالي بيعمل لنا الم لانه في الحاله دي الموجات الصوتيه مش هتخش عن طريق الطريق الطبيعي بتاعها عن قناه الاذن الخارجيه تلاقيها مسدوده هتخش عن طريق العظم فبتعمل نوع من آه، الصداع آه، وغ- وغالبا الصداع بيبقى على جا- على الجانب او الجانب اللي هو فيه الشمع آه، آه، مسدود آه، يعني ال- ال- الش- الشمع متجمع وسادت قناه الاذن آه، الخارجيه طيب آه، علاجها علاجها ببساطه طبعا دي مش يعني انا بعتبرهاش يعني نقدر نقول مرض نقول حاله آه، ال- الح- الحاله دي اهم حاجه لو كان الشمع صلب يتلين كويس وبعدين طبعا ما- آه، لازم لو في التهاب بنعالجه الاول قبل ما آه، نعمل اي حاجه في الود لو ما فيش التهاب بندي آه، نقط تدوب الشمع ده وبعدين نغسلها في بعض الاحيان بيبقى ال- الكتله آه، خارجيه او باينه من بره ولو المريض ده بالذات لو عنده ثقب في الاذن ممكن نشيله آه، بجفت او بشفاط ويعني يمكن ده م- مش مستحب برضو دخول آه، آلات إلا آه، في لل- لل- للضرورة بس إن إحنا لازم آه، نشوف لو في التهابات الأول نتعامل معاها وبعدين ندي نقط تدوب آه، الشمع ده 3 4 أيام وبعدين تتغسل. في حاجة مهمة جدا على قد ما علاجها بسيط لكن زي ما بيقولوا السهل الممتنع، يعني ما حدش يتخيل إن الغسيل ده عملية سهلة بالعكس هي برغم إنها سهلة لكن في منتهى الصعوبة لأن ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا منها إنها ممكن لو اتعملت بدون آه، دراية أو بدون طبيب متخصص في الأنف وأذن مش بس آه، يعني احنا بنشوف في أماكن إنه بيبقى آه، الممرضة هي اللي بتغسل أو التمرجي أو واحد صيدلي يجيب السرنجة ويغسل أو دكتور أطفال أو آه، دكتور بطنة او دكتور جراحه الكلام ده في منتهى الخطوره ليه لان ممكن يحصل آه، ثقب في طبله الودن آه، لو مش متدرب عليها كويس ممكن يحصل دوار او آه، يوصل لدرجه الاغماء لو حصل آه، اس- استثاره للعصب آه، العاشر دكتور الانف واذن هو اللي بيعرف يتصرف في المشاكل دي حتى لو حصل بيعرف يتصرف ويعالجها آه، كويس ناخد اتصال ناخد مدام سهير اهلا وسهلا يا مدام سهير اهلا بيك يا دكتور لو سمحت يا دكتور انا ودني الشمال بتبقى فيها وش جدا فرحت للدكتور عمل لي كشف طبله واذن وقال لي ما فيهاش حاجه اللي هي السمع قال لي ما فيهاش اي حاجه فقلت له انا عندي في عمود الفقري مضغوط على بعضه وأنا قال لي يبقى من عمود الفقري ورحت مخ واعصاب قال لي لا ما فيهاش اي حاجه قلت له بس توجعني ساعات توجعني جامد جدا جدا وساعات وشي جامد على طول قام قال لي خلاص اعملي اشعه مخ واعصاب فهل فعلا ممكن مخ والاعصاب اشعه مخ واعصاب ممكن يطلع لي حاجه ولا يكون فيها ايه الله يكرمك الودن الشمال فيها وش والسمع اخباره ايه آه، السمع عملته قال لي كويس جدا ما فيهوش اي حاجه انت وساعات حاسه يجيلي بايه كده.
السمع آه، لا كويس كويس, كويس.
ساعات ما, ما بحسش منه قليل قوي ما بحسش بتقولي يعني قليل قوي بتحسي انا ما بألم.
بسمعش بتقولي نعم.
بتحسي بالم في ودنك من ورا ودنك ولا من جوه لا من جوه وش وش لا جوه بتقولي الشمال.
انت بتحسي ساعات بالم في ودنك ايوه من ورا ودني من ورا ودني ودنك ساعات هنا.
الم جامد كده شديد بيجيلي وبعدين بيسكت الم كده فظيع بيجيلي ثواني وبعدين بيسكت كل فتره بيجيلي آه. لا يا مدام سهير المشكله ممكن ما تكونش في العصب الودن تكون الوش ده من الاذن الوسطى مش من الاذن الداخليه فلازم تعملي فحص شامل بالكمبيوتر على الاذن الوسطى مش بس مقياس سمع لا لازم نشوف ضغط الاذن الوسطى ووظيفه قناه التهويه كمان لان دي بتعمل لو فيهم خلل بيعملوا الوش ده برضو زيهم زي العصب وخصوصا انت عملتي العصب طلع بيقول لك مقياس السمع كويس فيا ريت تتواصلي معايا بعد الحلقه خدي رقم من الكنترول و... وهقول لك تعملي ايه شكرا يا مدام سهير آه، كنا بنقول بنتكلم على شمع ال- الاذن وقلنا ان احنا بن- في شويه احتياطات ان آه، كمان ان ال- اللي يعمل عمليه الغسيل دي لازم يكون طبيب متخصص آه، في آه، ال- الانف والاذن واللي عشان يتج- ي- يتجنب المضاعفات ولو حصلت يعرف يتصرف معاها دي حاجه رقم الحاجه الثانيه ان في ناس بتهوى ان اللي بيك- خصوصا اللي بيكونوا شمع كتير يقول لك العمليه سهله طب ما انا لما اجيب بنسى ولا أجيب- وخصوصا الستات اجيب بنسى او ودانه واشيل الشمع ايه اللي يوديني للدكتور دي في منتهى الخطوره وهتشوفوا بعد كده ازاي بتاثر يمكن ال- الاخت ايمان اللي هي اتصلت من شويه عن في ال- من ضمن الناس اللي هم بيلعبوا في ودانهم وعشان كده بيجي لها حبوب مو- على طول في ودان ال- م- بتبص تلاقي يحاول يطلع بال- بالودانه دي مهما كانت الودانه فيها ميكروبات وممكن تجرح الودن فبتعمل خراج وتعمل ممكن التهابات وفطريات جوه الودن البنسه برضو نفس القصه اللعب فيها مش بال... ونحاول نحاول نطلعها او بعود كبريت او نخلي واحد آم، يعني يقول مثلا لمامت يعني الام تيجي تحاول تطلعها لابنها او بنتها طفلها فبتعور له قناه الاذن الخارجيه يعني ال... ال... ال... التعامل مع الاذن الاذن ده جزء جزء حساس جدا وربنا وصانا عليه اهم جزء في الجسم كله آه، يمكن اهم من البصر آه، فالتعامل معاه لازم يكون يعني ب- بحذر شديد جدا وبرقه متناهيه مش بعنف زي ما احنا بنشوفه بتيجي النتائج عندنا آه، مش آه، مش مظبوطه وخصوصا في الاذن الخارجيه. نيجي للموضوع الثاني اللي هو موضوع الاخت ايمان يا ريت تكون سامعانا اللي هو خر- خراج الاذن الخارجيه او الدمامل او الحبوب اللي في الاذن الخارجيه. آه، خراج الأذن الخارجية إيه هو عبارة عن حبة بتيجي في جذر الشعرة آه، قريبة منها أو في جذر الشعرة بتيجي من إيه؟ بتيجي من اللعب زي ما قلنا في الودان يا إما بودانة يا إما ببنسة يا إما بالصباع بضفر الصباع آه، يا إما بعود كبريت يا ومحطوط عليه قطنة أو من غير قطنة أو بال آه، عن طريق ال- الآلات اللي هي م- آه، مش مظبوطة أو ملوثة أو عن طريق عدم الحذر خصوصا اللي بيتكرر عنده التهابات الاذن الخارجيه بي- إيه، يت- بت- ما بيبقاش حذر ان الميه ما بت... ميه وهو اثناء الحمام اللي بتبقى ممكن تحتوي على ميكروبات ما تجيش على و- ودانه خصوصا لو هو من هواة اللعب لان ممكن تعمل خدش صغير الميه بتاعه ال- اللي فيها الميكروبات اللي خ- اللي خارجه اثناء مخلفات نظافه الشعر بتروح داخله جوه الودن ساعتها بتحتوي على ميكروبات تعمل آه، الخراج ده دي من- دي من الاسباب الحاجه المهمه جدا جدا لو اتكررت كتير زي الاخت ايمان ما تقول ما بتقول آه، وخصوصا لا يمكن المستبعد شويه في حاله الاخت ايمان عشان عندها 20 سنه لكن برضو تعمل آه، تحليل سكر لان هو م- مشهور انه بيتكرر كتير مع آه، مرضى السكر ولكن انا ارجح في حاله الاخت ايمان انها آه، ب- ال- الحبوب بتتكرر نتيجه للعب او التعامل ال- مع الودن ب- بدرجه آه، مش آه، يعني آه، مش صحيه ال- الاعراض بتاعتها ايه الاعراض انها ممكن نبص نلاقي آه، الم جامد في الودن بيبتدي آه، الالم بشكه وبعدين بيبتدي يزيد يزيد وبعدين آه، ممكن في الاول يبقى في حكه واحمرار آه، في الاذن ممكن كمان يوصل لغايه آه، ياثر على قناه الاذن الخارجيه ناخد اتصال ونكمل اهلا يا اخت منى اتفضلي السلام عليكم الو السلام عليكم آه، ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا عندي التهاب في الاذن الوسطى اه وداني الشمال على طول آه، وش جامد فيها وكشفت اكتر من مره وبرضه العلاج ما جابش اي نتيجه مم.
واي برد اي حاجه اشعر بيها على طول آه، دوخه باستمرار وتعبان على طول
الدوخه دي بتجيلك لو حركت راسك يمين او شمال ايوه كان عندي دوخه دوران و... و...
طب انت عمرك كام عارفة- سنه يا اخت منى ايه آه عمرك كام سنه 30 طيب بتشتكي من ضغط او سكر لا
طيب الدوخه دي ابتدت تجيلك من امتى اللي هي مع الحركه بتاعه الراس
ب... ليها يمكن اربع شهور او خمسه كده طيب يعني آه، آه، الاذن الوسطى انت كشفتي وقالوا لك التهاب في الاذن الوسطى ايوه ولا ب- ب- بالتخمين لا انا كشفت اربع مرات وقال لي عندك التهاب في الاذن الوسطى تمام وخدتي له علاج كويس وماشي على التعليمات مظبوط خدت علاج بس ال- النتيجه ما فيش ب- لازم ب- ما- بت- بتتجنبي ان الميه تيجي على ودانك ولا لا يا منى ما هي اساسا من الميه اه ما هو لازم نتجنب دي اول ح- خطوه لازم نتجنب الميه على الودان خالص ايوه قطنه في فازلين ساعه نحطها في انا ودنين باخد عند لها الاستحمام او برشام بيتا سداد سيرك نعم الدوخه لما بتيجي باخد لها برشام بيتا سيرك عملت فحوصات لل... للدوخه دي يعني عملت مقياس سمع ضغط اذن وسطى وظائف التهويه لا ما عملتش هو الدكتور بص على طول فقال ان الحاله لا دي لازم معروفه نعمل على طول و...
التهاب في الأذن طالما الوسطى.
اتكررت الحاله لازم نعمل آه، فحص بالكمبيوتر على ودنك نشوف الاجزاء الاذن الداخليه والاذن الوسطى فيهم لو فيهم مشكله بتسبب التكرار دي ن- نحاول ايه ن- نصلحها وبالاضافه الى ان احنا ناخد احتياطاتنا ان احنا نمنع ال- الحاجات اللي بتهيج الغشاء المخاطي زي الحادق والحراق والمخلل ونمنع الميه من وجوه منها تيجي على الاذن آم، الخارجيه ويا ريت تاخدي رقمي من الكنترول وتتواصلي معايا بعد ما ناخد ام عمرو
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور أهلا وسهلا يا فندم
لو سمحت والنبي يعني عندي الضغط
أنت عمرك كام سنة يا أم وعندي عمرو؟
الجيوب الأنفية بوداني ما بسمعش بيها والجيوب الأنفية ملتهبة ولساني على طول
يعني إيه التهاب في الجيوب الأنفية بتحس بصداع هي الجيوب الأنفية ملتهبة من زمان يعني إيه التهاب يعني بتحس بصداع ولا في بلغم التهاب وكان الدكتور مديني بخاخة
الالتهاب ده تشخيص يا أم عمرو أنت بتحسي بإيه سيبك من الكلام اللي قاله لك أنت بتحسي بإيه هل صداع بصداع بقى وذوق الصداع حوالين عينيكي الصداع حوالين عينيكي لا ورا ومكان لا ورا ورا يا دكتور ورا فين؟
في ورا رقبتي ودانك كده من- يعني؟ الصداع بتحسي بيه فين يا أم اه عمرو اه اه في ورا وداني يا دكتور و
طب ودماغي بصي وطي كلها التلفزيون يعني واسمعينا من التليفون يا ام عمرو عشان تسمعيني كويس وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون
ماشي ماشي يا دكتور ماشي يا دكتور
يعني آه، سامعاني هو كده حضرتك- كويس اه اه سامعك يا دكتور طيب بصي يا ماما اللي انت بتقوليه ده تشخيص ممكن يكون غلط فقولي لي انت حاسه بايه بس يعني اولا الالم والصداع اللي ورا الودن ده مش جيوب انفيه خالص ده التهاب في الاذن الوسطى فانت بتحسي ايه تاني غير الصداع غير الالم اللي ورا الودن في بلغم في بين الأذن؟
عينيا بقى يا دكتور إيه؟
بين عينيا كده بين عينيا بت- بين عينيكي في الم اه وفي افرازات من الانف ايوه ايوه في زوري الاقي بلغم على طول وفي زورك ب- بلغم الصبح بيبقى اكتر البلغم ده اه اه تمام انت عندك كام سنه يا ام عمرو 45
في سكر مع الضغط ولا مفيش لا لا ما فيش سكر طيب آه، فين يا ام عمرو التلفزيون واسمعينا ه- وهجاوبك حالا طبعا آه، التهاب الجيوب الانفيه اللي هو آه، قالوا لها عليها في طبعا في نسبه من التهاب الجيوب الانفيه لام عمرو ولكن هي المشكله عندها برضو في الاذن الوسطى اكتر آه، المفروض انها آه، تحافظ ع- يعني ال- التهاب الجيوب الانفيه ده بيبقى ناتج عن حساسيه في الانف وحساسيه الانف دي بتبقى حساسية ناحية نوع من معين من المأكولات زي الحادق الحراق المخلل الحاجات دي لازم نمنعها وممكن حاجات تانية بس دول أهم حاجات لازم نمنعهم كمان نهتم بنظافة الأنف والبلعوم باستمرار إن إحنا نحط ربع معلقة كربونات ربع معلقة صغيرة على كوباية مية دافية قد دي كده ونستنشق بنص الكوباية ونتغرغر بالنص التاني أربع خمس مرات في اليوم هتتحسن مع علاج الحالة طبعا على حسب ما بنروح آه، نكشف عند الدكتور على حسب الدرجة بتاعة الالتهاب هل في التهاب في الأذن الوسطى ولا التهاب في الجيوب آه، الجيوب الأنفية معاه فلازم ن- نمشي على التعليمات الأول وبعدين الدكتور بيحدد لنا علاج بس التعليمات اللي أنا بقولها هي بتبقى وقائية أكتر وعشان ما ترجعش الحالة تاني شكرا يا معمرة على آه، آه، اتصالك آه، نرجع لموضوعنا اللي هو آه، خراج الأذن الخارجية اللي هي برضو احنا مع الأخت إيمان اللي في موضوعنا النهاردة يا ريت تكون مركزة معانا ال- احنا قلنا الاعراض بتاعته ان الاول الواحد بيحس بحكه خفيفه وبعدين الم مكان آه، الخراج وبعدين ممكن ينتشر الالم اكتر وبقى ساعات في احمرار في ال- آه، قناه الاذن الخارجيه من الخارج وساعات بيبقى في آه، الاحمرار ممكن يوصل او الالتهاب او ال- توصل لغايه الصوان الخارجي ناخد اتصال ونكمل آه، اهلا يا استاذ احمد اتفضل ازي حضرتك ازي حضرتك لو سمحت كنت عايز اسال بس انا عندي منير ديزيزز منير او أيوة.
يعني عايز اسال بالنسبه للفلفل وال... والكمون وكده حضرتك اه لا دول يأثروا طبعا لانه بيزودوا الافرازات اصلا من يرز ده الافرازات بتاعته كتيره فده بيزود الافرازات بيعمل حساسيه وبيزود الافرازات داخل الاذن الداخليه فتزود المشكله اه طب والطماطم والحاجات دي لا حضرتك؟
الطماطم لا الطماطم كويس اه آه.
آه، لكن طب آه، ما فيش ما فيش علاج للمرض ده
لا ليه علاج بيبقى على حسب درجة الحالة في علاج بال- بالعقاقير وعلى ح- و- وكمان علاج بال- ممكن في بعض الأحيان عمليات جراحية بس على حسب درجة الحالة آه، بعض نعم.
بنشوفها بالفحوصات والأشعاعات وكده وبنشوفها آه، بنحدد طيب.
على لكن ب- بصفة عامة انك تمنع الحاجات اللي هي بتزود الافرازات بتاعة الايه الغشاء الاغشية المخاطية آه، لانها ت- و- و- وب- وبتهيج الغ- الجهاز المناعي للجسم
طيب شكرا على اتصالك يا استاذ أحمد. آه، احنا بن... كنا بنتكلم برضو لسه في خراج الاذن الخارجيه وغالبا دايما خراج الأز- الاذن الخارجيه ما بيجيش لوحده بيجي معاه آه، بيجي آه، آه، يعني عده حبوب او عده خلاليج احنا قلنا لازم نعمل في- فحص للسكر مهم جدا لانه لما وخصوصا في حالات التكرار آه، لان مو- احتمال كبير يبقى آه، المريض عنده سكر وخصوصا لو آه، سنه كبير بس برضه دلوقتي الواحد ما بيستثنيش حد ان بنشوف ناس سنهم صغير جدا وعندهم آه، انواع معينه من مرض آه، السكر بتيجي للصغيرين فبرضه ننصح برغم ان هو مستبعد لل... عند الاخت ايمان انها تعمل تحليل سكر بس ننصحها انها تبعد عن اللعب ب آم، آه، اللعب في بالبنسة او بالودانة او كده آه، بقى- طبعا ال- ال- لو الخراج آه، كبر وسد ال- قناة الأذن الخارجية ابتدي الواحد يحس آه، بكتمة وبيحس بألم شديد جدا آه، ناخد اتصال وبعدين نكمل ازيك يا ام عمار السلام عليكم وعليكم السلام من فضلك يا دكتور انا عندي ابني عملت له اليوتيوب آه، ثلاث مرات عملت لها عملت له اليوتيوب ثلاث مرات الايه اليوتيوب اليوتيوب اللي هي في آه، قناة في الأذن في المية ارتشاح ورا طبلة الودن او مية ورا الطبلة بالظبط كده اه مم.
وبعدين آه، ما كشفت عليه تاني من شهر تقريبا قالوا لي ان في ميه تاني جت ورا ودانه تاني هي عمرها كام سنة وعمره دلوقتي 8 سنين ونص ثمان سنين ونص اول عملية عملها امتى تقريبا كان 3 سنين ونص أربعة كده والتانية آه، بعديها بسنة يعني هي بين كل عملية وعملية سنة و- أو سنة ونص تقريبا يعني ولسه وبعدين وقعت آخر الانبوبه عملية عملتها له في شهر ستة اللي فات يعني السنة اللي فاتت في شهر ستة يعني طيب قبل كل عمليه كنت بتعملي وظيفه قناه استاكيوس ولا لا؟
لا ما كنتش طيب بعمل هو آه كان كده بس كل الع- يعني كله ده غلط لان لو قناه استاكيوس مش شغاله ببساطه لازم نشغلها الاول والا هترجع الميه تاني ما هو وعشان كده رجعت ثلاث مرات وترجع 20 مرة لأن قناة ستاكيوس اللي المفروض تفضي الودن بطريقة طبيعية مجرد إن الأنبوبة تقع هترجع الودن بتملى لأن الودن نفسها بتفرز آه، بتفرز على طول باستمرار مخاط أو بتفرز إفرازات بتاعة الأذن الوسطى فبتتجمع جواها ربنا خلق لنا قناة ستاكيوس دي عشان تفضيها بطريقة طبيعية في اتجاه الأمر لو هي مش شغالة لازم تشتغل ده اهم من العمليه وجايز هي تحل اللغز كله تحل ال- ال- ان إن ممكن ما احتاجش عمليات خالص من البدايه لو قدرنا نعالج قناه ستاكيوس ودلوقتي في اجهزه بتقيسها كويس وبتحدد كمان الخلل فين وبتحدد كمان بيتعالج ازاي طب هو الدكتور آه، يا دكتور قال لي آه، يعني كل مرة كنت بروح انا للخليل ماليش أعمل دعوه بغيري بس انا بقول لك الصح اللي انا يتعمل فاهم حضرتك لكن انا دلوقتي رحت لدكتور تاني آه.
و... و... وقال لي ان هو في يعني في يوتيوب لسه موجوده واحده سوداني ل- علي صوتك بتقولي ايه في نسبه وقال ميه ولا طب حضرتك انا رحت لدكتور تاني كشفت عليه اه آه، قال لي ان في شمع في ودانه فقال لي صدقني نقط وقال لي امشي عليها ثلاث ايام وبعدين اروح له يعمل له غسيل بعد ما يغسل ودانه هيبص على ال... ال... طبعا هيبص على الطبله ويشوف في ميه ورا طبله الودن ولا لا لان الشمع سدد له الرؤيه فلازم هتتغسل الاول دي مرحله عشان يكشف مش مش هتخفف حاجه انا انا فاهمه حضرتك انا بسال دلوقتي في حته ان هو ودان انا عارفه ان ال tube لما بيطلع بتبقى لسه الودان م- يعني مفتوحه فهل دي ما فيهاش اي خطا على يعني ما فيهاش اي ضرر على ودانه او على الطبله هي لسه ال... ال... الودن مفتوحه ما هو بت... بعدها على طول بتلحم اه هي لسه دلوقتي مفتوحه لغايه دلوقتي هو في واحده فيها لسه اليوتيوب موجوده اه دي ما تتغسلش دي اه دي تتنظف لو فيها افرازات خارجيه تتنظف يعني تنظف على الناشف ب- بالدكتور اللي ينظفها مش حضرتك آه وال- والتانية اللي فيها شمع مفروض ان احنا ما- لم- طالما مش متاكدين الثقب قفل ولا لا يبقى ما نغسلهاش غير لما نتاكد طب نتاكد ازاي يا دكتور برضه بالفحص اللي هو بالكمبيوتر بيبين هو حتى انا لما رحت له خلاني عملت له اشعه على البلعوم لا ال- الاشعه دي عشان يشوف فيه لحميه ولا لا سد قناه الاذن في ال- قص- ق- سد قناه الساكس من ناحيه الانف ودي يعني مهمه اه بس اللي اهم منها ال- ال- القناه نفسها شغاله ولا لا
طب انا انا يعني انا عايزه اخد رقم حضرتك اكلم حضرتك خديه من إزاي بعد كده؟
الكنترول وتواصلي معايا وانا عندي الجهاز ده على فكره يعني اللي بقوله لك عندي بتصرف بيه آم، نيجي لل احنا بنقول ال- الاعراض بتاعه ال- الخراج احنا قلنا في الم شديد وبعدين لما يزيد الخراج في- او الحب الح- الحبه تتجمع او الحبوب تتجمع وتقفل قناه الاذن الخارجيه يبتدي المريض يحس بوش ويحس آه، بصفاره ويحس بكتمه جوه الودن علاجها احنا اول حاجه ان احنا نعمل اول حاجه نستبعد مرض السكر تاني حاجه نبتدي ندي مسكن قوي عشان الالم ده يعرف ال- ال- ال- المريض ينام ونح- ونشوف البكتيريا آه، سببها ايه يستحسن نعمل مزرعه مع التكرار عشان ندي مضاد حيوي مناسب مع الغيار إن ال- ال- كل يوم على الخراج ان احنا نعم- نعمل آه، فتيل آه، ون- ونغير يوم ويوم او كل يوم على حسب ما يتراءى او على حسب شده ال- آه، الخراريج دي ونقعد ننظف لغايه اما يختفي خالص وترجع الودن سليمه 100% ما نستعجلش في موضوع الغيارات والاهم من ده ان بعد ما يخف نبعد الميه خالص مش بس هو تعبان نبعد الميه خالص نمنع اللعب نهائي مهما كان حتى لو حاسين ان احنا عايزين نهرش من نمسك نفسنا ونروح للدكتور آه، وكمان يا ريت نهتم بتقليم الاظافر مهم جدا اللي عنده بيتكرر ده عشان ممكن الواحد يهرش وهو نايم من غير ما يدرى او ممكن ما ياخدش باله يعني ساعات بيبقى سرحان في حاجه ويهرش فلو الودن فيها ضافر خصوصا البنات بيحبوا يطولوا اظافرهم بتبقى مليانه ميكروبات فيها فاللي عندها آه، بيك- ال- ال- الودن بتتكرر فيها الحبوب دي اهم حاجه كمان تقلم لي ضوافر آه، ايديها ده آه، بالنسبه لخراج الاذن الخارجيه ويا ريت يبقى كده جاوبنا على الاخت ايمان يا ريت تكون آه، استفادت آه نيجي بقى لالتهاب القناة نفسها احنا قلنا الخراج بيجي في جذر شعر او مجموعة جذور من الشعر التهاب بقى القناة نفسها بيجي ازاي بيجي برضو آه، نتيجة للعب نفس الأسباب اللي هي اللعب بالودانة بس المرة دي مش هيجرح بقى جذر الشعر لا ده بيجرح قناة الأذن آه، الخارجية اللعب ب- بودانة أو ب- بنسة أو بعود كبريت على فكرة الجلد في آه، غي- الأذن ال- في قناة الأذن الخارجية رقيق جدا يعني أي حاجة ممكن آه، تمزعه يمكن أنا لسه شايف حالة إم- آه، إمبارح آه، طفلة صغيرة بتلعب مع اخواتها اتخبطت في آه، دماغها في في الباب ال- الجلد اتمزع فيعني شوفوا قد ايه يعني مجرد خبطه بسيطه يعني ما لا دوختها ولا ال- ال- ال- جيالي ال- ال- القناه بتاعه الاذن الخارجيه الجلد بتاعها ممزوع آه، في آه، الجلد بتاعها م- يعني آه، خد آه، جرح كبير جدا وحتى الدم ما كان ما كناش عارفين نشوفها لغايه ما نشفناها كويس وبتاع على ما نشوف الجرح اللي يشوفها يقول انها دخلت حاجه وشرطت فيها آه، يعني زي بتكون معموله بمشرط وهي خبطه بس في آه، الباب فعشان كده ما- ما- العود الكبريت ده بيبهدل ال- الودن الودانه نفسها اللي هي عليها قطنه بتبهدل الجلد لانه مش زي الجلد اللي بره في جسمنا لا ده جلد اخف لانه ما بيتعرضش اللي بيتعرض له الجلد اللي بره فطبيعي انه يبقى رقيق فنتعامل معاه ارجوكم برقه و... او ما نتعاملش معاه خالص نسيب الدكتور هو اللي يتعامل آه، معاه لان اي تعامل معاه ولو بقطنه ممكن يعمل لي مشكله وممكن يعمل لي جرح والجرح بيجيب التهابات التهابات بقى بتاعه الاذن الخارجيه بتيجي ان الميكروب بي... طبعا الجلد بقت آه، اتفتح بقى فيه دم الدم ده آه، غذاء كويس للميكروبات بتيجي عليه البكتيريا فتبتدي تعمل التهاب في الجزء ناخد اتصال ونكمل آه، استاذ محمد اتفضل اتفضل آه، محمد كيف آه، دكتور كيف حالك؟
نعم الو ايوه
الو ايوه معاك سامعك كيف دكتور كيف حالك؟
الحمد لله بعد اذنك كان عندي مشكله في زوري من خمس سنوات بالظبط مشكله فين عندي مشكله في زوري في خمس زورك سنوات اه زورك بيوجعك ايوه في زي ما يكون بلغم كده واقف بيطلع احيانا بس بيطلع بصعوبه اه انت عندك كم سنه يا محمد عندي 28 كم 28 بتشتغل ايه شغال نجار نجار طيب يعني بتتعرض طبعا نجار مسلح ولا نجار باب وشباك لا نجار جنب شباك نجار باب وشباك ايوه يعني فرحت بتتعرض للإشارة كتير وبتتعرض لل لا لا لابس كمامه على طول ايه لابس اللي هي الكمامه ما هو طبعا امال هتقطع الخشب ازاي لازم اتعرض لنشارة الخشب اه لابس لابس كمامة.
كمامة طول الوقت اه انا طيب بحاول ان انا ابعد عنها قدر الامكان اه طيب البلغم ده بيبقى لونه ايه ابيض ابيض ايوه فرحت نفسر من دكتور آه.
كذا ما- مش مش قادر يحدد الحاجه يقول لي من المعده ودور يقول لي من آه، من اذنك مش مش قادر يعني لا هو لكن مش في من نفس- الودان خالص هو ممكن يكون من الانف لكن او الجيوب الانفيه لكن الودان ملهاش دور في الموضوع ده هو طبعا ال- اللي غالبا هيكون من الانف والجيوب الانفيه عندك التهاب بيبقى حساسيه في الانف او الجيوب الانفيه انت بتدخن يا محمد
لا ما دخلش ما بتدخنش بتاكل شطه وحوادق ومخلل كتير لا الدكتور قال لي ما تاكلش وع...
آه، وبعدين الدكتور قال ما لما- بتاكلش لكن انت بتاكل ولا لا لا ما باكلش تمام آه طيب آه ال- البلغم ده بقى له قد ايه ما هو بقول لحضرتك من خمس سنوات يعني من 2006 وانا كشفت اكثر عن اكثر من دكتور بس ما عندكش حاجه
لا ده م- مش ما عندكش حاجة هو انت عندك حساسية في البلعوم او في الانف والبلعوم دي ما بت- ملهاش علاج ليها انك تاخد احتياطاتك انك تشرب حاجات دافية كتير تمنع الحوادق والحراق والمخلل النهائي تلبس كمامة زي ما انت بت... زي ما انت بتشتغل كده خليك كده على طول وكمان نزود لك انك تغسل على طول الانف والبلعوم بمحلول قلوي اللي هو ميه دافيه بكربونات ربع معلقه كربونات وعلى كوبايه ميه دافيه وتستنشق وتتغرغر ثلاث اربع مرات في اليوم في الوقت اللي بتزيد عليك البلغم بتروح تكشف لان الحساسيه ما بتخفش عامله زي مرض السكر بيتسيطر عليها بس نسيطر عليها بالحاجات اللي احنا بنقولها عشان ما تت- ما تعملش مضاعفات وما تزيدش عن كده تمام شكرا يا محمد على اتصالك آه، كنا بنتكلم على التهاب الأذن الخارجية وقلنا أسبابه نيجي بقى للأعراض بتاعته شبه أعراض الخراج اللي بيجي في الأذن الخارجية بس بتبقى أشد الودن كلها بتبقى بت- بت- ب- بيحصل فيه ألم وخصوصا لما يجي المريض آه، آه، ياكل أو يحرك الفك او ي- ما ما يقدرش حتى يلمس ودنه من بره بي- بيحس بالم آه، شديد جدا في الاول الالم ده بيبتدي بحكه يعني واحد يبقى عايز يحك في ودنه وبعدين ينتشر يبقى آه، الم جامد وبعدين لو زادت ال- ال- اتورمت بتا- بال- قناه الاذن الخارجيه او الجلد بتاع الاذن الخارجيه اتورم من كتر الالتهاب آه، بيبتدي المريض ودنه تتكتم ويبتدي يحس بوشه وطنين مع الألم وبيبتدي يحس آه، آه، ان السمع قل آه، بدرجة كبيرة جدا آه، طبعا ده اهم حاجة ان احنا ال- الوقاية آه، يعني يعني ال- الوقايه نس- نستخدمها برضو في العلاج ان احنا ما نجيبش ميه على وداننا خالص ونمنع الميه خالص قطن الفازلين ساعه الاستحمام او طبعا مش هنقدر نحط سداده ولا حاجه قطن الفازلين ساعه لما نيجي نستحمى ال- الدكتور طبعا بيحدد له المضاد الحيوي المناسب وبيديهوله آه، وكمان بيبتدي آه، يغير له على قناه الاذن الخارجيه زيه زي الخراج بالظبط آه، يوميا وفي بعض الاحيان الشديده بن- بيبقى اكتر من مره في اليوم آه، لغايه ما ايه الودن آه، تخف وما نستعجلش ناخد اتصال اهلا يا اخت هناء اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله آه، دكتور انا بقالي حوالي تسعة اشهر او اكتر كنت ب... بشتكي ان انا طول عمري ما ب... مش بنكش في ودني ولا حاجه مم.
بس لقيت ان في حاجه بتتحرك زي ما يكون نمله كده في ودني فاهملتها بصراحه لحد ما بقيت اسمع وش آه، وش كتير في ودني او صوت مروحه من بعيد كده مم.
المهم رحت للدكتور فقال لي انت عندك سكر قلت له اه بس يعني هو ما بيزيدش عن 200 دلوقتي ما خدت علاج سكر بقى بي- حوالي 150 140 كده تمام آه، فكتب لي على حقن آه، 20 حقن اخدتهم اسمها Cerebrolysin و Carnitol آه، قعدت عليهم حوا... خلصت ال 20 حقنه ورحت له كتب لي على دواء تاني آه، اسمه نيو... آه، Neurotop مم.
300 مم.
انا ما ارتحتش بس بحس التنميل بيجي في دماغي آه، وتعبانه جدا بدوخ انت عندك كام فرحت سنه يا للدكتور اخت هناء تاني لسه اول امبارح كتب لي على نقط اسمها Viotic انا مش عارفه امشي ازاي
انت عندك كام سنه يا اخت هناء عندي 51
في ضغط مع السكر هو في ضغط بس آه، هو مظبوط دلوقتي انا باخد Fostoretic 20 نص قرص وباخد آه، Concor 5 اه طيب آه، عملتي ك- آه، كوليسترول ودهون سي- ثلاثيه
الدهون الثلاثيه عندي دايما بتطلع ك- عاليه يعني عالية أنا عارفة.
شوية اه انت عندك مشكلة في الأذن الداخلية مشكلة مشكلة في الأذن الداخلية نتيجة طبعا للكوليسترول وال والدهون الثلاثية طبعا لازم نحدد المشكلة ايه بالفحص بالكمبيوتر فريت آه.
تتواصلي معايا اتصلي بيا بس بعد البرنامج يعني هي مش الاذن الخارجيه يا دكتور لا لا ولا مش حاجة.
الخارجية خالص انت د- انت دخلتي في الأذن الداخلية كل أعراض اللي انت بتقوليها دي أعراض الأذن الداخلية وليست الخارجية ويا ريت توقفي اللي هو نقط ال Viotic لأنها ملهاش أي أوقفها؟
دور توقفيها اه الا لو كان في فطريات لو قال لك في فطريات او في التهاب في الاذن الخارجيه لكن لو ما فيش دي هتزود الحاله فيعني يا ريت تتو- تكلميني في التليفون آه، تاخدي الرقم وتكلميني و- واحدد لك ميعاد واشوفك ناخد ام مصطفى من الجيزه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا عندي دوخه دي لي 8 ايام علي صوتك شويه يا ام عندي مصطفى دوخه دي لي 8 ايام ايوه وصداع
ايوه والجنب اليمين كده يعني الم في الجنب اليمين آه، الم في الجنب اليمين من ايه من الوش
ايوه يعني حوالين ودنك كده
ايوه وبين العينين الم بين العينين بين العينين ولا ورا الودن والم بين العينين وب- والم بين العينين ايوه الدوخه بقى مستمره عندي جامد كده لا قادره اقوم ولا اقعد ولا مش عارفه كل ده من ايه ق- قبل كده كان جات لك الدوخه دي يا ام مصطفى لا كانت بتيجي بس ما- مش بالدرجه اللي انا فيها دي دلوقتي كانت بتجيلك بتيجي وبتيجي عادي يعني وتروح.
انا دلوقتي مش قادره اقوم خالص بقالها كام سنه بتيجي وتروح ايه
بقالها كام سنه بتيجي وتروح ثلاث سنين ثلاث سنين انت عمرك كام سنه يا ام مصطفى عندي 31 سنه 31 ايوه
في سكر او ضغط لا تمام انت كنت بتشتكي من ودنك قبل الدوخه دي ما تجيلك او كنت بتشتكي من نزله برد ايوه انا رحت للدكتور وكان قال لي عندك ثقب في الاذن الوسطى
آه، يبقى انت عندك التهاب غالبا في الاذن الوسطى اثر على الاذن الداخليه فعملت لك الدوخه دي ده غالبا يعني اللي من الشكوى بتاعتك آه، فطبعا لازم تتفحصي كويس ونشوف لو الالتهاب في الاذن الوسطى يتعالج كويس ولو وصل للاذن الداخليه طبعا مش هيبان بالكشف هيبان بحاجه اسمها مقياس السمع وضغط الاذن الوسطى ووظائف قناه التهويه ونشوف القصه دي آه، آه، وصلت لايه ونبتدي نعالجها على حسب اللي هنلاقيه لان الدوخه دي معناها ان الاذن الداخليه فيها مشكله الاذن الداخليه دي ممكن بتبقى بسبب التهاب الاذن الوسطى نسبه كبيره جدا وخصوصا لو بعد نزلات البرد في الحاله اللي هي فيها التهاب الاذن الوسطى هو السبب بتعالج التهاب الاذن الوسطى بتتشال كل الاعراض في 90% من الحالات ويبقى حوالي 10% او اقل اللي هم بيبقى عندهم مشاكل بس كمان في الاذن الداخليه ودي في حاله تكرار ال- الاعراض ناخد اتصال تاني ازيك يا استاذ ياسر السلام عليكم ازيك يا دكتور اهلا وسهلا يا فندم الله الله يبارك فيك ازيك يا دكتور ازي حضرتك الحمد معلش يا لله.
دكتور انا عندي مشكله في الانف والاذن وكشفت آه، اكتر من من ثلاث اربع مرات والمشكله ان الدكاتره يعني بيقولوا لي كل دكتور بيقول بيقول لي كلام مختلف ايه هي وانا عندي الجمله الانفيه تعبانه خالص بتشتكي من ايه من الجيوب الانفيه انا بنام بالليل ما بقدرش اخد نفسي وعندي وطبعا استخدمت الناس الطب قبل كده وكشفت وعملت اشعه مقطعيه ومفيش آه،
طلع ايه في الاشعه المقطعيه قالوا لك نعم طلع ايه في الاشعه المقطعيه يعني طلع في د- في دكاتره الدكتور بيقول لي في غضاريف وفي دكتور تاني يقول لي ده ده انت عندك الجمله فيها مش ملتهبه وفي دكتور تالت بيقول لي ده انت عندك آه، انت عندك مشكله في ال- عندك لحمتين وحاجه زي كده
تمام آه فانا وبتشتكي ايه معلش غير يعني كنت كتمه عايز الناس رقم حضرتك عشان اتواصل معاك افندم ناخد اسماء من اسوان الاستاذ ياسر ممكن ياخد الرقم من الكنترول آه، اسماء من اسوان اتفضلي يا اخت اسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت يا دكتور انا ودني بعاني منها منزوة شديدة بالليل وبرضي اكلان و- بتعاني زمان- منها من من دوخه شديده بالليل لا زوة صوت اه يعني وش كده وبرضك بحس السمع فيها ضعيف مش زي اليمين هي الشمال
وش في الشمال بس اه انت عندك كام وساعات سنه يا اخت اليمين بس.
اسماء 24 24 وساعات اليمين معاها بس هي على الاغلب دايما الشمال الاغلب في والصوت فيها الشمال ضعيف.
بقى لها قد ايه الوش ده
يعني من شهر من شهر بس اه ومن زمان انا وصغيره اه آه، يعني انا بصراحه دخلت فيها يعني زي عصايه حاجه ناعمه كده ووصلت لغايه نهايه الطبله لدرجه ان انا حسيت بزلزله و- يعني فقدان اتزان حسيتي بفقدان الاتزان ده امتى اه القريب ولا وانت صغيره لا من زمان من زمان اه وبعدين ممكن حصل لك يكون عدم قبل الاتزان ده ك- بعد كده ولا ما حصلش ايه حصل لك عدم الاتزان ده قريب ولا ما حصلش لا ما حصلش هي بس يعني هي اللحظة بس اللي أنا دلوقتي آه، ال- الوش اللي هو في الشمال وساعات بيجي في اليمين اه والسمع ضعيف فيها يعني انا لو سماعة التليفون ما احطهاش ناحيه الشمال طب السمع بيروح ويجي يعني ضعيف على طول ولا ساعات مثلا لو حركت ودنك آه، شويه بتحس ان ودنك فتحت وبتسمعي لا الصراحه ضعيف على طول كشفتي انف واذن قبل كده يا اسماء لا خالص ما رحت اصل هي ممكن تكون ببساطه ممكن حاجه بسيطه قوي زي شمع في الاذن الخارجيه وممكن يكون في التهاب في الاذن الوسطى يعني كل الاحتمالات وارده في حاله الوش والكتمه في الصوت فانا يعني في سنك الصغير ده وما بتعنيش باي حاجه فتوقع انها تطلع حاجه بسيطه قوي يعني ممكن يكون مم.
تجمع شمع بس في الاذن آه، الخارجيه ده احتمال الاحتمال الاكبر وفي ممكن يكون تجمع آه، ميه ورا طبله الودن وبرده دي علاجها برده بيبقى ايه الى حد ما سهل شويه آه، يعني لكن استبعد تكون حاجه في العصب يعني آه، في- في ودنك يعني فيعني بالفحص الد- ال- الدقيق شويه هن- هن- هنوصل للمشكله وهنحلها يعني هي حاجه يا اما في الاذن الخارجيه يا اما في الاذن الوسطى من شكوى انا كنت حضرتك يعني.
خايفه انها تكون برضك ناحيه الوراثه لان احنا عندنا العيله معظمها سماعهم عندنا ضعيف؟
أم وأب- اه لا يبقى في الحاله دي لازم تعملي فحص بقى بالكمبيوتر يعني تعملي آه.
فحوصات بالكمبيوتر وت- ويعني الاول فحص عادي لو طلعت الاذن الوسطى والاذن الخارجيه سلام يبقى لازم نعمل فحص بالكمبيوتر ونقيس السمع بالظبط ونقيس اجزاء الاذن ال- الوسطى والداخليه بالظبط
ناخد ام تامر
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ام تامر
لو سمحت يا دكتور الله يسلمك لو سمحت انا دايما عندي صداع فوق عيني الشمال بالظبط وساعات بيتنقل لليمين وكنت باخد حبايه اكسبرين برتاح عليها بس مش عايزه اتعود عليها تمام انت عمرك كام سنه يا ام تامر عندي 25 سنه طيب صداع في العين الشمال فوق العين الشمال بس انا كنت انا عملت عمليه ليزر قلت ده ضعف نظر بس برضه لسه بيجي لي مش في العين فوق عيني كده فوق العين في عندي رأس.
العظم نفسه اه تحت بيجيلي الحاجب يعني باخد اكسبرين باخد اكسبرين برتاح عليها بس مش عايزه اتعود عليها يعني وكده في بلغم في زورك كتير يا ام تامر لا مفيش بلغم مناخيرك لا.
ما بتتسدش لا مناخير كويس الحمد لله طيب يبقى عايزين نعمل آه، أشعة على الجيوب الأنفية عايزين نعمل أشعة على الجيوب الأنفية يستحسن ممكن- أشعة مقطعية عشان طب- ده احتمال يكون فيه التهاب في الجيوب الأنفية واحتمال يكون التهاب في العظم نفسه طب م- ممكن ما يبقاش تبع العصبيه لان بتهيألي بتزيد بت- بتبقى الدنيا لما بتعصب او حاجه أي حاجة بالتع... بال... ال- ال- النرفزة بتزود أي حاجة فدي مش حاجة مميزة يعني بتزود الضغط والسكر وبتزود الالتهابات وبتزود يعني ده ده يعني ال... يعني مش حاجة مميزة الحاجة إن الواحد لما يتنرفز بيزيد الألم ب... ممكن يكون بت... يعني هي ال- ال- الحالة النفسية بتأثر على 90% يمكن من المرض مش 10% اه يعني هو تبع الجيوب الانفيه ان شاء الله احتمال كبير لان الشكوى برضو مش واضحه قوي لان مفيش بلغم مفيش كتمه في الانف آه، يعني ال- العمليه مش واضحه قوي فلازم آه، في الحاله دي نحتاج لوسائل مساعده زي الاشعه المقطعيه تبين لنا اشعه المقطعيه عمليه اشعه مقطعيه على الجيوب الانفيه شكرا يا ام تامر على اتصالك آه، نكمل حلقه النهارده آه، قلنا احنا وقفنا عند التهاب الاذن الخارجيه بالبكتيريا العادي في الت- نوع تاني من الالتهاب في الاذن الخارجيه بيجي بالالتهاب الاذن الخارجيه بالفطريات آه، ساعات بنروح ال- بنكشف بيقولوا لنا ده في فطريات في الاذن الخارجيه دي ايه قصه الفطريات اللي في الاذن الخارجيه دي الفطريات دي بتبقى موجودة أصلا في جسمنا بنسبة آه، صغيرة طول ما الجسم سليم والمناعة كويسة والحالة النفسية كويسة عمر ما تتأثر على الجسم الفطريات دي عكس البكتيريا البكتيريا بتشطر على الجسم لكن الف- الفطريات ما تتشطرش إلا على واحد جهازه المناعي ضعيف أو عنده سكر آه، يعني زي مثلا عنده سكر حالته النفسية مش كويسة تع- عامل مجهود أوفر آه، زيادة عن اللزوم أو آه، عام- آه، مثلا آه، وا- طالع من دور رعاية واخد مضادات حيوية قوية بتبتدي هنا تنشط الفطريات ده أنا بتكلم على الفطريات عموما في أي حتة في الجسم آه، كمان بندخلها عن طريق ط- طبعا ال- كل الالات اللي بنستخدمها سواء عود كبريت سواء بنسة سواء آه، آه، ودانه كل دي بتحتوي على نسبه من الفطريات من ايدينا نفسها لانها موجوده في الايد مهما غسلنا ايدينا ومهما نظفنا آه، ايدينا بتبقى في نسبه منها موجوده فلما بنيجي نمسك الودانه وبعدين ندخلها دخلنا ال- الفطريات دي طول ما الواحد مناعته كويسه وبيتغذى كويس وكده ما بيأس- ما بيتاثرش يجي بقى في وقت مثلا مناعته تقل او حالته النفسيه تبقى سيئه هنا بتبتدي تظهر الفطريات دي وتعمل التهابات وزيها زي البكتيريا وبتاثر بس بت- بتمتاز بقى هنا ايه ال- الاعراض هنا بيبقى الحكه شديده قوي قوي قوي قوي وبعدين بتبص تلاقي كمان الإف- الفطريات بتطلع افرازات كده ريحتها مش كويسه بتبتدي تخ- تخرج افرازات م- مصفره كده من الود وريحتها مش كويسه زائد ان الفطريات بتتجمع مع بعض وتعمل كتله ممكن تسد الاذن قناه الاذن الخارجيه وفي الحاله دي المريض يحس بكتمه جامده في ال- في ودانه مع الحكه الشديده مع آه، مع ال- الوش والصفارة مع الريحة اللي هي مش كويسة آه، لو آه، المريض بقى مش قادر يستحمل الحكة دي بيبتدي يع- يهرش فيعور نفسه تيجي البكتيريا برضو تخش يبقى ممكن تعمل التهاب مع بكتيريا ويعمل آه، التهاب مع فطريات بيعمل بقى او زي ما بنقول خراج مع مع آه، فطريات بتعمل بقى ايه الم فظيع جدا جدا بيضاف لو التهاب البكتيري آه، جه معاه آه، طبعا ال- آه، العلاج بتاعها ببساطه ان احنا ن- نتجنب طبعا الميه الناتجه على الودان نتجنب اللعب في الودان خالص طبعا لازم الفطر ده يتشال طبعا ما ينفعش يتشال بغسيل لان البي- بيهيئه جدا آه، الا لو هنعمل بعديه فتيل مباشره ونغير عليه كل يوم وساعات في بعض الاحيان مرتين ثلاثه في اليوم خاصه لو كان المريض عنده سكر برضو يمكن في حالات الأذن الخارجية كلها أو أغلبها اللي بتتكرر كتير لازم نعمل تحليل سكر لأن علاج السكر وظبطه جزء لا يتجزأ من العلاج زائد آه، آه، اللي زائد ان الميه ال- الميه لما بتيجي برضو بتزود سواء آه، الفطريات سواء البكتيريا كل ده بيتاثر آه، آه، بوجود الميه آه، زائد ان احنا نم- هنا ف- ف- لما يكون فطريات ما نديش مضادات حيويه كمان لازم يتغير عليه ويتحط آه، نقط مضادة للفطريات مع الفتيلة و- و- وزي ما قلنا يتغير مرة ومرتين كمان في اليوم عشان ما يقلبش معاها بخراج مع الفطريات دي كانت الفطريات لو كانت لوحدها نيجي بقى لو قلبت معاها خراج او آه، التهاب في الاذن الخارجيه كمان معاه يعني ضافت عليها عنصر تاني البكتيريا المريض بيحس بايه هيجي يحس الاول بحكه شديده جدا وكاتمه كل الكلام اللي قلناه بعد فتره كده يبص يلاقي الم فظيع وممكن حراره جامده جدا وخاصه لو المريض ده عنده سكر بيحس بألم آه، رهيب ومع ال- او مناعته ضعيفه مش لازم سكر بس مناعه ضعيفه عن تغذيته كوي... مش كويسه وبياكل مواد غذائيه لو طفل بياكل مواد غذائيه صناعيه كتير فدي بتقلل برضو المناعه او المدخنين او اللي بيتعرضوا للتدخين اللي حالتهم نفسيه سيئه كل العوامل دي آه، مع بعض يبتدي يحس بألم شديد جدا مع الأعراض اللي احنا قلناها اللي هي الكتمة والحكة الشديدة وال- الم- والإفرازات اللي ريحتها مش كويسة وفي الحالة دي بتورم كمان الاسوان الخارجي الاذن ال- الخارجيه فبيجي ساعات متورم والالتهاب بيبقى واصل لغايه آه، بره ويبقى ال- ال- احنا لو ادينا مضاد حيوي كويس عشان البكتيريا هيأثر هيزود الفطريات ولو ما اديناش هيزود الخراج طب نعمل ايه هندي مضاد حيوي محسوب ولازم معاها نغير لو قدرنا مرتين وثلاثه في اليوم على حسب شدة الحالة لازم نغير ندي وندي كريمات ملطفة طبعا الدكتور هو اللي بيعمل كده مش المريض احنا بنقول ان لازم ينظف له كويس ويت- والمريض بقى يتجنب المية ويتجنب ال- ال- اللعب فيها نهائي آه، ال- ال- حاجة مهمة نضيفها هنا ان عشان الحالة تخف خالص ما نستعجلش في الغيارات يعني لازم ال- ال- الودن لما تاخد راحتها خالص وتتحسن بصورة كاملة زي ما بيشوف الدكتور و- ويقول خلاص انتهت كده بقت كويسة جدا جدا ساعتها ما نطلبش احنا ما نلحش على الدكتور نقول له كفاية غيار الودن بتوجعني من الغيار بالعكس ال- طبعا الوجع اللي هي لو وقف الغيارات في بعض الدكاترة بتستجيب للمرضى في الحالة دي بيقعوا في في غلط كبير لان المريض بيجيله بعد فترة بحالة اصعب وابشع من الحاله الاولانيه بتاخد فتره كبيره يعني بدل ما ياخد اسبوع او 10 ايام في الغيارات ممكن ياخد شهر و- و- والحاله بتبقى مزمنه كل شويه تتكرر عشان كده نهتم بنظافه الودن نظافه الودن ان احنا ما نحاولش نلعب فيها نجيب قطنه فازلين آه، او ودانه نحطها في ود- ودانا عند الاستحمام ما نلعبش ب- ب- بودانه ولا بعود كبريت ولا بنسه ولا بضوافرنا خالص في الودن آه، ناكل كويس بالذات السلطه الخضراء والفاكهه والبروتينات ده مهم جدا جدا عشان سلامه الاذن آه، الخارجيه آم، انا كان آه، في كان معايا بعض الحالات اللي هي ت- آه، تواصلوا معايا وبعتوا لي م- مشاكلهم واخترت بعض الحالات عشان آه، آه، اقولها ونحلها بس نظرا لضيق الوقت مش هنقولها الحلقه دي هنقولها ان شاء الله في الحلقات الجايه واحنا في انتظاركم برضو لو حد عنده مشكله ممكن يبعتها للقناه وهم هيدوهاني ونجاوب عليها برضو في ممكن نعمل نفرد حلقه كامله او حلقتين نجاوب على ال- الاسئله بتاعتكم والاستفسارات بكل آه، توضيح وانا معايا مجموعه هبتدي بيهم الحلقه الجايه ان شاء الله وكمان آه، تتواصلوا معانا وابعتوا للبرنامج وهم آه، هي- آه، هيدوني الاسئله دي ان شاء الله قبل الحلقه ونجاوب عليها على الهوا آه، مباشره باذن الله وفي الاخر آه، يعني اشكركم على سعه صدركم و- وحسن متابعتكم واتمنى لكم جميعا الدوام الصحه والتوفيق آه، واترككم في رعايه الله وعنايته متمنيا لكم آه، السعاده والخير والصحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز